ساءت النجوم وحبكي الغيوم وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا على مدار 28 حلقة من حلقات هذه السلسلة المباركة سلسلة كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى وهذه الحلقة قبل الأخيرة من هذه السلسلة حبيت أن أنا أأكد فيها على معنى مهم جدا ألا وهو يا جماعة أن هذا الدين آه، قائم على آه، توحيد الله سبحانه وتعالى قائم ان انت دايما تكون عارف ازاي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى قائم ان انت تكون دايما عارف ان السعادة والطمأنينة والسكينة والراحة والسعادة في الدنيا لا تكون ابدا الا بقربك من ربنا سبحانه وتعالى لن تصل ابدا الى حقيقة الايمان الا اذا عرفت بالفعل كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى يا جماعة ان احنا نرتبط بالله سبحانه وتعالى ده الاصل المهم انك تربط قلبك بالله سبحانه وتعالى اخطر مشكلة وقع فيها ناس كتير جدا من قبلنا سواء من الامم السابقة او من الناس اللي عايشين معانا قضية اسمها قضية الشخصنة الشخصنة انه يشخصن شيء قدامه ويبقى هو ده الاساس يا جماعة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كسر الصنم ده صنم انك تشخصن انسان ويكون هو اساس حياتك هو طالما موجود هتعمل مش موجود لا تعمل الصحابة رضوان الله عليهم لما أصابهم الذهول بموت النبي صلى الله عليه وسلم طلع الصديق رضي الله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وكسر عندهم هذه القضية قال لهم يا جماعة الأصل إن إحنا علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى آه النبي ده حبيب قلوبنا وتاج رؤوسنا ونحن لا نسوي شيئا بدون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نحن نعبد الله سبحانه وتعالى فطلع قال لهم كلمة أصل هذا المنهج تؤصل هذا المنهج أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هو ده الأصل ينبغي أن أنا أحطه في ذهنك الآن ولازم أنك تقتنع بيه الآن إحنا ما بنعبدش رمضان ما بنعبدش رمضان ولكن بنعبد رب رمضان قصة الشخصنة إيه، قوم موسى عليه الصلاة والسلام كانوا موسى ب- فيما بينهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولما خرج موسى إلى لقاء ربه عبدوا العجل ليه؟ لأن كان موسى هو الشخصية الأساسية في حياة هؤلاء فلما غاب موسى عنهم عبدوا العجل من دون الله فلما أراد هارون أن يكسر عندهم هذا الأصل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى احنا لنا شخص هو ده الأساس في حياتنا غاب عننا هنعبد العجل طب شيلوا العجل لا لا لا لا, لا. لما يرجع موسى سبحان الله لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام حطم هذا الصنم صنم الشخصنة صنم الشخصنة علشان كده كان من أوائل الأشياء اللي عملها موسى عليه الصلاة والسلام انه كسر هذا العجل ونسفه في اليم نسفة ليه؟ علشان يقص يكسر هذا الاعتقاد يا جماعة احنا لا نعبد شخصا ولا نعبد زمنا ولا نعبد مكانا يا جماعة الناس اللي بتهتم قوي ربنا يهديني لما أتزوج ربنا يهديني لما أعمل عمرة ربنا يهديني لما أصنع كذا صدقني هترجع من العمرة وانت منتكس هتتزوج وهتظل منتكس هت مش عارف مع مين وهت... لا يا جماعة علقوا قلوبكم بالله سبحانه وتعالى لا تتعلق أبدا بالأشخاص اللي هيقدر يفهم المعنى ده إن شاء الله هيطلع من رمضان هيطلع من رمضان في قمة القوة بإذن الله تبارك وتعالى فالمعنى الأول اللي أنا عايز أقوله كيف نتعامل مع الله بعد رمضان واحد احذر انك بتكون تعبد رمضان من دون الله سبحانه وتعالى ربنا موجود واصل السلسله ان انا اعيش مع المعنى ده انا عايش مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا امرني في رمضان اعمل كذا هعمل كذا امرني في شوال اعمل كذا يبقى لازم اعمل كذا عشان كده قلت لكم لازم نكمل سلسله كيف نتعامل مع الله بعد رمضان باذن الله تبارك وتعالى يبقى الامر الاول كيف اتعامل مع الله بعد رمضان احذر من داء الشخصنه اللي اصاب امم كثيره من قبلنا فضلت وهلكت وأصاب هذا الداء كتير مننا فللأسف بعد رمضان خلاص كل حاجة انتهت ده إنسان ده بيضيع اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على حرف كيف أتعامل مع الله سبحانه وتعالى بعد رمضان اتنين إياك إياك من الضعف احذر قوي انك تضعف نفسك اضعف نفسي ازاي كتير من الناس الكلمات اللي دايما بيرددها بتضعفه الكلمات اللي دايما بيرددها بتخليه يزداد ضعفا فوق ضعفه عارفين آه، الجد بن قيس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني لما النبي كان رايح للجهاد قال له انا خايف اطلع الجهاد بنات بني الاصفر اشوفهم افتن هو كده تع... الكلمة دي أصلا هي اللي هتوقف فتنة إنك تقول أنا خايف بعد رمضان آه، أنتكس أنا خايف بعد رمضان أسيب الكلمة دي هي أصلا اللي خليك تنتكس الكلمة دي هي اللي خليك أصلا تضعف ولكن إن شاء الله أنا بعد رمضان ثابت إن شاء الله أنا بعد رمضان إن شاء الله أحسن من رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى احذر من الكلمات اللي ممكن تأثر عليك نفسيا احذر من الكلمات اللي ممكن تضعفك ولكن غير الكلمات دي قول إن شاء الله أنا ثابت إن شاء الله ربنا يعني إن شاء الله ربنا يقويني ولكن احذر من الكلمات التي تضعفك دائما وخليك إنسان كده ما شاء الله قوي الشخصية بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويسددك ويوفقك أذكر موقف صغير كده كانوا بيقولوا نابليون بونابرت انت ازاي خليت الجيش بتاعك يغزو العالم كله قال لهم بثلاث كلمات بثلاث كلمات اللي كان بيقول لي معرفش اقول له اتعلم واللي كان بيقول لي مستحيل اقول له حاول واللي كان يقول لي ما, ما, ما جربتش اقول له جرب الثلاث كلمات دول الثلاث كلمات دول اللي يخلونا ان شاء الله ترتفع النفسي النفسيات عندنا باذن الله تبارك وتعالى ما نتعاملش بضعف اتعامل بقوه انت ربنا سبحانه وتعالى معاك وربنا سبحانه وتعالى هيؤيدك احذر انك تتعامل بعد رمضان بضعف ثلاثة كبسولات التقوية في كتير من الأوقات يعني أنت عارف مثلا إيه لو الواحد مننا ما شاء الله في صحته ما شاء الله زي الفل بياكل كويس وبيشرب كويس ومش محتاج لأدوية ولكن في بعض الأوقات الإنسان ده بيصيبه ضعف فمحتاج إنه ياخد فيتامينات محتاج إنه ياخد حاجات ما شاء الله تخلي الحالة الصحية عنده كويسة في رمضان ما شاء الله الشياطين مسلسلة رحمات ربنا تتنزل علينا بالليل والنهار التوفيق في كل مكان فما شاء الله انت صحتك اصلا قوية الطاعة والعبادة ما شاء الله كويسة جدا بعد رمضان بعد رمضان انت محتاج لحاجات تثبتك على الطريق محتاج لكبسولات عاملة زي كبسولات الفيتامين لو عملتها هفضل ان شاء الله ثابت باذن الله تبارك وتعالى اعمل ايه علشان اثبت بعد رمضان اول حاجة شوف انت كنت بتعمل ايه في رمضان وداوم عليه بعد رمضان يمكن هيقل شوية لان رمضان محتاج ل بذل طاقة شوية بعد رمضان هنرجع للأصول المهمة اللي احنا لازم نمليها ليها ايه الأمور اللي هتثبتني واحد وجودك في المسجد زي ما كنت في المسجد قبل ذلك اتنين دوم على قيامك لليل اوعى تسيب قيام الليل معنى انك تسيب قيام الليل انك هتقع ثلاثة قراءتك للقرآن مجالس العلم رفقة الخير دول الخمس حاجات اللي يثبتوك بعد رمضان وان شاء الله ربنا يثبت قدمك بعد رمضان بالخمس اصول دول فانتبه ان طول ما انت واخد بهذه الاصول الخمسه ان شاء الله ربنا يكرمك ويسددك ويعينك باذن الله تبارك وتعالى. كيف اتعامل مع الله بعد رمضان؟ الضربه الاولى الضربة الأولى الضربة الأولى دايما هي المؤثرة علشان كده الشيطان خارج بعد رمضان بكل قوة عايز يخبطك الخبطة الأولى اللي يأسك بيها عايز يخبطك الخبطة الأولى اللي يوقعك بيها عايز يخبطك الخبطة الأولى اللي يرجعك للمعصية بتاعت قبل رمضان مرة تانية فعشان كده بقول لك احذر من الخبطة الأولى الخبطة الأولى الجولة الأولى انت لو كسبتها ان شاء الله هتكسب كل حاجة بإذن الله أول 21 يوم بعد رمضان اول 21 يوم بعد رمضان هم الاساس لو قدرت تعيشهم صح باذن الله كل حاجه بعد كده هتبقى زي الفل ان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله آه، اعمل ايه اول 21 يوم داوم على ما كنت تصنع قبل ذلك في رمضان قيام الليل ان شاء الله قيام الليل آه، طيب انا كنت زمان بصلي 11 داوم دلوقتي على شيء قليل وبس داوم عليه يعني زمان كنت بص... 11 ركعة في الصلاة بقرأ بجزء كامل لا دلوقتي خليهم مثلا أربع ركعات ست ركعات بس داوم عليهم مستمر عليهم ربنا سبحانه وتعالى يحب من العمل أدومه وإن قل عايزك تداوم على كده بعد رمضان اوعى تسيب الصيام أول ما تخرج من رمضان مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى داوم داوم على صيام الست أيام البيض الست أيام اللي هو من شوال معذرة الست أيام من شوال الثلاث أيام البيض 13 14 و15 داوم على الصيام ما تقطعش الصيام أبدا عايز توصل لإيه؟ عايز أوصل إن الشيطان هيجتهد جدا في أول جولة بعد رمضان إنه يجيبك أرضا إنه يجيبك أرضا فاحذر إنك تقع فمداومتك على العمل اللي أنت كنت بتعمله في رمضان أول 21 يوم بعد رمضان إن شاء الله كل حاجة هتبقى بالنسبة ليك عادة هرجع تاني وأكرر عليك وأقول لك الشيطان محتاج انه مع اول جولة من رمضان انه يخبط خبطة ارجعي تاني للمسلسلات ارجعي تاني للام ارجعي تاني للاغاني ارجع تاني للسجاير ارجع تاني لاصحاب السوق ارجع تاني مش عارف ايه احذر ان الجولة الاولى تخسرها لان صدقني لو خسرنا اول جولة في رمضان لو خسرنا اول جولة بعد رمضان عارف النتيجة هتكون ايه النتيجة يأس واحباط دائم مننا ولكن ان شاء الله لو خدت اول اول اسبوع نجحت فيه بتفوق ان شاء الله هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك كرم بالغ بعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى اثبت اول 21 يوم بعدها باذن الله كل حاجه هتبقى ماشيه معاك جميله جدا جدا جدا جدا كيف نتعامل مع الله بعد رمضان تتعامل مع الله بعد رمضان انك تفهم الحقيقه دي ان الايمان في القلب بيزيد وبينقص يعني لو ايمانك بعد رمضان نقص شويه ده امر طبيعي جدا امر طبيعي جدا لان احوال رمضان تختلف عن احوال بعد رمضان احوال رمضان الناس كلها في طاعه وعباده وقرب من الله سبحانه وتعالى خد بالك خد بالك من اللي جايه دي بعد رمضان كل واحد بيسير في طريق بتبقى لوحدك زمان كان لك عون ورفقاء على الطاعه دلوقتي مفيش فالحال في رمضان يختلف عن الحال بعد رمضان ممكن ايمانك يضعف شويه ايوه ممكن ايوه ممكن بس هيضعف عند حد معين وبعد كده انت هتبدا بقى تحط فيه طاعه تاني وعباده تاني يبدا يعلى تدريجي واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امرك وتبقى ماشي على خط واحد وطريق واحد كيف اتعامل مع الله بعد رمضان خد بالك ان الناس بعد رمضان كل واحد منهم خلاص بدات المساجد تفضى بدات الناس تنشغل بالدنيا بدات الناس تترك الطاعه بدات الناس تترك العباده بدا يبقى في تفرق صدقني العبادة في هذا الوقت لها أجر عظيم جدا عند الله وبخاصة لما بدأ الناس يغفلوا يا جماعة ده احنا من بعد 27 بتلاقي كل الناس خلاص تركت المساجد في بعد رمضان غفلة بتعم الناس كلها انت اغتنم الوقت ده العبادة في وقت الغفلة أجرها بيتضاعف جدا عند الله سبحانه وتعالى أيام العيد الناس كلها بقى انطلقت انت خد بالك انت خليك طائع لله في هذا الوقت النبي يقول عبادة في الهرج أيام العيد عباد أيام هرج فتن ومعاصي والكلام ده أيام العيد اجتهد جدا في طاعة الله عبادة في الهرج كهجرة إليه بعد رمضان الناس سابت الطاعة عبادة في الهرج كهجرة إليه وثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد مين؟ ناس استغلت غفلة الناس رجل كان في سرية فهزموا ف... فولوا الأدبار إلا هو أقبل على الجيش بنفسه إما أن ينتصر إما أن يفتح له وإما أن يموت الناس كلها في غفلة وهو الوحيد اللي ذاكر ورجل ورجل أو قوم كانوا في سفر فنزلوا منزلا فناموا جميعا إلا رجل قام يصلي الناس كلها بعد رمضان بتنام قوم انت بقى صلي قوم انت بقى صلي قوم انت بقى تهدوا قوي في العبادة ده ربنا بيحبه وحب الله له أشد ورجل سأل قوما بالله سأل ناس أي حد يديله أي حاجة رفضوا فتخلف رجل في إثرهم فأعطاه فهذا يحبه الله وحب الله له أشد صدقوني ربنا أحبكم في رمضان لأن أنتم كنتوا على طاعة دلوقتي حب الله لكم أشد لو أنتم استمريتوا على هذه الطاعة عايز أختم وأقول في نهاية هذه الحلقة يا جماعة أيام العيد أيام آه فرح وسعادة بس بما يرضي الله كيف تتعامل مع الله بعد رمضان احذر من الذنوب احذر من احذر من المعاصي خلاص مش ابليس حط لك 50000 فك احذر من الشيطان خلاص هو حاطط لك حط لك في كل مكان 50000 فخ علشان تقع بس صدقني انت قوي جدا بالله واللي اتعلم كيفيه التعامل مع الله في الفتره اللي فاتت ان شاء الله ربنا هيثبته ان شاء الله ربنا هيعينه ارفع ايديك وقول يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ارفع ايديك وقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ساعتها إن شاء الله لو رأى منك الصدق والإخلاص هيثبتك وهيعينك لا مش هيثبتك بس ده هيرقيك في مراتب الجنة وهيرقيك في درجات الإيمان ومنازل الإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالإيمان وأن نتذوق حلاوة الإيمان وأن نتذوق برد الأنس بالله سبحانه وتعالى ويجعلنا جميعا من المقبولين السعداء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله